يشغلهم دين ورسالة نشروها في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أنا حابب أكلم حضراتكم النهاردة عن واحد من مشروعاتنا أو برامجنا التعليمية القرآنية وهو الحقيقة واحد من يعني من المشاريع اللي هي في غاية الأهمية الحمد لله رب العالمين احنا عندنا مشروعات تخص الكبار زي دبلومة الرعاية ودبلومة الدراية صناعة الطفل القرآني وعندنا دبلومة بناء الأبناء وعندنا دبلومات تخص ولادنا في سن اللي هو يعني بنسميه ما قبل البلوغ وما بعد البلوغ والبلوغ زي الحياة الجديدة وعندنا دبلومات نوعية زي إمداد الفؤاد لكن الحقيقة برضو فكرنا في حاجة تكون يعني برضو أكثر حضورا في البيوت وفي المجتمعات أكتر فدشنا يعني الماراثون ماراثون ختمات الدرايه وهو يعني بعض الافاضل او الفضلات اللي بيسمعوني دلوقتي هم اكيد تابعوه يعني وشافوا اللي بيحصل فيه والحمد لله يعني خلصنا النسخه الاولى واحنا في النسخه الثانيه دلوقتي ويعني طمعنا في كرم ربنا سبحانه وبحمده انه يعيننا ان احنا نعمل حاجه للسن اللي هو من ست سنوات لغايه عشر سنوات لان احنا في الماراثون خدنا من عشرة فما فوق فكان نفسنا نعمل حاجة للسن ده في الحقيقة حاجة تربط أطفالنا دول بكتاب الله تربطهم بدينهم تربطهم بما يخص رسولهم صلى الله عليه وسلم كان نفسنا نعمل حاجة كده لأطفالنا اللي هي يعني احنا عندنا الحمد لله في منهج المتدبر الصغير أو في أكاديمية المتدبر الصغير احنا هدفنا البناء الإيماني للطفل أو إحياء المنهج النبوي في تعامل في البناء والتعليم والتعامل مع القرآن الكريم فيما يخص الأطفال تحديدا يعني وشعار المنهج ده هو الإيمان قبل القرآن كما لا يخفى على شريف علم بعضكم وبعضكن يعني فالشاهد إن إحنا كان نفسنا نعمل وحدة الوحدة دي تكون هي فكرتها إنها تجمع للطفل كل ما يحتاج إليه من ناحية المنهجيات والمعلومات في وحدة واحدة ظريفة لطيفة تناسبه كطفل وينطلق منها بعد كده ان شاء الله هي تبقى بالنسبة لل يعني المنهج البنائي بتاع الطفل زي الفاتحة بالنسبة للقرآن في مركزيتها كده برضو وفي أهميتها فالحمد لله رب العالمين ربنا أكرمنا بوحدة الرسالة وحدة الرسالة إن شاء الله هيبقى في فيديو تعريفي بوحدة الرسالة إن شاء الله هينزل قريبا هيبقى فيه يعني تعريف وحدة الرسالة بالضبط ايه فكرتها وايه فصولها وما يتعلق بيها وفي ملف ان شاء الله برضه هيترفع في تفاصيل تخص وحده الرساله لكن حقيقه والله الذي لا اله الا هو اعتقد ان كل طفل مش هقول مسلم بل كل طفل على وجه الارض يحتاج حاجه شديده جدا جدا جدا لهذه الوحده. المهم احنا فكرنا الحقيقه ان ازاي ازاي نقدر نصل بهذه الوحده الى اكبر قطاع ممكن من الاطفال الحمد لله احنا شغالين على الارض في فروع اكاديميه المتدبر الصغير او فروع اكاديميه بهجه مع اطفالنا بشكل مباشر برضو اشتغلت بعض حلقات اللي هي الاونلاين مع الناس اللي هم خارج مصر او خارج المغرب او بعض الاماكن احنا متواجدين فيها والحمد لله برضو اشتغلت وعدد الحمد لله كبير من الحلقات يعني ممكن يعني يصل 60 حلقه المهم والحمد لله عدد برضو كبير من الأطفال منتظم فيه لكن فكرنا برضو اللي هم لا منتظمين معانا مباشرة ولا منتظمين في الحلقات الأونلاين دي أو حتى اللي هم في الحلقات الأونلاين احنا شغالين معاهم بس عايزين برضو نشجعهم أكتر في هذا الخط فدشنا مسابقة سميناها المسابقة العالمية لوحدة الرسالة هي فعلا عالمية ان شاء الله تغطي العالم كله باذن الله مش بس العالم العربي ولا العالم الاسلامي بل العالم كله ان شاء الله المسلمين في كل مكان باذن الله مسابقة خفيفة لطيفة كده هيكون مدتها 30 يوم بس شهر يعني مثلا هنقول المسابقة يا جماعة الخير هتبدأ مثلا 10 شعبان 10 رمضان هتكون المسابقة انتهت ان شاء الله وهيكون بإذن الله اعلن عن نهاية الزمن بتاع المسابقة ويبقى فيه ان شاء الله امتحانات بشكل معين هيبقى في فرصة للتسجيل فيها نزل الإعلان بتاعها الناس تسجل في الإعلان هتكلم عن شوية تفاصيل تخص المسابقة دي إن شاء الله يعني هتنطلق في 10 شعبان وإن شاء الله تنتهي في 9 رمضان وده برضو احنا قاصدينه بحيث إنها إن شاء الله تفرق مع الطفل بإذن الله إنها هتساعده كتير خالص خالص على على التعامل مع القرآن في رمضان هتساعده كتير خالص خالص في المرحلة دي من عمره فيما يخص دراسته ككل أصلا فيما يخص بناء شخصيته فهيبقى رمضان فرصة جميلة إن هو يطبق فيها الكلام اللي هو الولد هياخده في الوحدة دي إن شاء الله باب التسجيل هيغلق ان شاء الله في اول شعبان ربما واحد شعبان يعني باذن الله في شويه حاجات لازم ناخد بالنا منها بس قبل ما اقول شويه الحاجات اللي ناخد بالنا منها هي ايه يعني ايه وحده الرساله هي احنا عندنا منها نسختين نسخه بنسميها النسخه المدرسيه ونسخه بنسميها النسخه الجماهيريه النسخه الجماهيريه والنسخه المدرسيه النسخه المدرسيه دول كتابين كده كتاب الفصل الدراسي الاول وفصل وكتاب الفصل الدراسي الثاني او كتاب للسنه الاولى وكتاب للسنه الثانيه لكن النسخه الجماهيريه هم ثلاث كتب الكتاب الاول هو لبيب والتعامل النجيب الحلقه الاولى الكتاب الثاني غريب والتعامل العجيب الحلقه الثانيه والحلقه الثالثه لبيب وغريب ورسائل القريب المجيب تمام يعني الثلاث كتب هم اصلا المفروض احنا ان شاء الله باذن الله يكونوا متوفرين ان شاء الله على واحد شعبان طبعه جديده منقحه ومزيده كان في طبعه موجوده قبل كده نزلنا بيها السنه اللي فاتت الحمد لله عملنا تطويرات في الطبعه وتجديدات وتنقيحات وتنقيح حتى كبير خالص في الحلقه الثالثه كمان بالذات تحديدا فيا ريت الناس حتى اللي عنده الكتاب القديم لا يحاول يقتني الكتاب الجديد ان شاء الله فالناس هتتواصل هتتواصل باذن الله مع الارقام اللي هتكون معلنه عندكم ان شاء الله في ما يخص مكتبه العلم والعمل سواء كان فرعها في مصر او فرعها في المغرب ان شاء الله الكتب تصل من خلالها وان شاء الله ممكن الكتب تصل لاي مكان في العالم باذن الله تشحن ليهم معلش حتى برضه لو ممكن الشحن يتكلف شويه على الناس انتوا عارفين الحمد لله احنا كتبنا اصلا بفضل الله هي كتب يعني شبه وقفيه الحمد لله احنا يعني انا شخصيا ما اتقاضى منها فلسا بس في بقى حقوق طبع وفي حاجات وتخص يعني المكتبات وغيرها فاحنا برضو دي حقوق ناس احنا مش عايزين يبقى فيها اشكال يخصها يعني فالمهم ان شاء الله الكتاب يعني تقدروا تحصلوا عليه الناس تحاول تحجز نسختها من دلوقتي عشان يوصلهم الكتاب باذن الله هيصل ان شاء الله اي مكان في العالم مفيش مشكله واللي اتاخر حتى في الوصول عليه شويه مفيش مشكله لان لا يزال قدامه شهر طيب لما يوصل الكتاب احنا هنعمل ايه انا خلاص انا ايه الخطوات يا دكتور حضرتك هت او حضرتك هتسجل لابنك او هتسجل لبنتك ماشي ممكن اسجل حتى عادي لحد تاني معلمه تسجل لاولاد عندها مثلا واحده تسجل مثلا لبعض البنات اللي متابعاهم مثلا في المسجد نسجل لهم تمام طيب بعد ما نسجل ايه اللي هيحصل بعد ما نسجل المفروض ان هم هيبقى في قناه تليجرام موجوده يا ريت نلتحق بقناه التليجرام دي ونخلي بالنا عشان نتابع ما يخص الامر اول باول ان شاء الله طيب بعد ما احنا سجلنا نجتهد في الحصول على نسخه من الكتاب خلاص نجتهد في الحصول على نسخه من الكتاب ان شاء الله الثلاث حلقات طيب وبعدين هيحصل ايه احنا عندنا خيارين الخيار الاول وهذا ما نفضله ان الاولاد كلهم اللي سجلوا ان شاء الله هيتعمل لهم مجموعات كل مجموعه فيها 10 15 20 يعني بالكثير كده 15 ولا 20 المجموعات دول حسب المتاح عندنا عندنا متاح عدد من المعلمات الفضليات هيبقى بتتعاهد المجموعه دي بتشجعهم لو حاجه وقفت قدامهم مثلا بت بتساعدهم فيها وبتعمل لهم اربع لقاءات في يعني في في الشهر ده يعني كل اسبوع تقريبا لقاء لو هي وقتها يسمح باكتر من لقاء مفيش مشكله بت بتتابع معاهم وتذاكر معاهم مش بتشرح بقى الشرح الطويل طيب انا يا دكتور ممكن ده يبقى صعب عليا او انا حابب اساعد برضه مع ابني في البيت هعمل ايه طبعا الولد يعني الحمد لله يقدر يقرا الكتاب بنفسه ويستفيد بيه لكن احنا نفضل ان الاب او الام الاخ الاخت معلم معلمه لازم يساعد الطفل يعني يشجعه وياخد كل شويه معاه جزء ويساعده على ان هو ان شاء الله باذن الله يقدر يعني يستفيد من الكتاب بشكل كويس يستفيد من الكتاب بشكل كويس وهي هتبقى فرصه لينا احنا نفسنا وبجد بجد جربوا هتشوفوا ان انتوا نفسكم هتستفيدوا جدا جدا من الوحده دي تستفيدوا منها بشكل كبير جدا فهنقراها مع الولد طيب مفيش اي توجيهات مفيش اي ارشادات ان شاء الله باذن الله على قناتنا على اليوتيوب اللي هي بالوحي ناحيه هينزل ان شاء الله المحاضرات الجماهيريه اللي احنا شرحنا فيها الوحده دي المحاضرات الجماهيريه كده هم مش عارف سبع ثمان محاضرات معلش ما تستطولوش ان انتوا تسمعوهم اسمعوهم من الاول خالص وتابعوا مع الحاجات دي انا انا بستعرض الكتب بشكل سريع وبنبه على شويه تنبيهات مهمه في الغالب هيبقى ليها علاقه بالامتحان اللي هيمتحنوه الاولاد ان شاء الله في النهايه فدي هتبقى النسخه المعتمده اللي منها نسخه الشرح المعتمده اللي هيبقى منها المسابقه واضح يعني لا حتى لو معلمه هتشرح هتشرح بناء على النسخه دي لان عندنا احنا نسخه تانية كده تفصيليه شويه موجوده في مؤسساتنا آه، نسخه تشغيليه بس دي النسخه الجماهيريه الشرح الجماهيري اللي احنا عملناه على الفيسبوك ده هو ده يعتبر الشرح المعتمد فيما يخص هذه المسابقه ان شاء الله آه، طيب خلاص انا ممكن اجيب الشرح ده وانت تجيب الشرح ده وتسمعيه حضرتك مش مشكله ان شاء الله باذن الله مع انطلاق المسابقه هيكون موجود على قناتنا على اليوتيوب بحيث ان حضرتك ونحاول ننزله بدري كمان باذن الله يمكن ننزله حتى في اول شعبان بحيث ان حضرتك برضه تستعدي وتسمعي الشرح ده انت كأم او حضرتك كمعلمه او حضرتك كأب هي جت الفرصه انت حضرتك شغلك قصه ابنك او حضرتك شغلك قصه بنتك والله الذي لا اله الا هو انا الكلام ده م، يعني احنا ما عملناهوش ل- ل- يعني يعني عملناه لاولادنا عملناه لاولادنا مش عارف اقول لكم عملناه لاولادنا احنا فعلا خايفين على اولادنا وبنحب اولادنا اللي هم اولاد المسلمين وعملنا الكلام ده عشانهم هم يعني والله بجد يعني اوصيكم بكل ما اوتيت من قوه ان هذه الرسائل تصل لاولادنا وانتم ان شاء الله هتشوفوا الكتاب بنفسكم باذن الله وهيعجبكم جدا ان شاء الله وهيعجبكم الرسائل او ما ما سيتركه في اولادنا آه، لان ده حصاد عمل طويل يعني اكتر من 10 15 سنه مع اطفال المسلمين في هذا الباب بالتحديد في في باب البناء المنهاجي للاطفال و يعني الحمد لله يعني آه، ان شاء الله تكون حاجه كويسه آه، فالشاهد احنا معلش آه، يعني الشهر ده ممكن يبقى شهر محوري او مفصلي في حياه اطفالنا والله العظيم واللي احنا هنعمله في هذه الفتره ان شاء الله هيبقى ليه مردود كبير في حياتهم واحنا اصلا مسؤولين عن ايمانهم بشكل اساسي يعني الاول حاجه هنسال عنها ايمانهم قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره احنا ساهمنا على حضراتكم عملناها في شكل مسابقه عشان الاباء والامهات يتشجعوا ان شاء الله واولادنا يتشجعوا وحاولنا نرصد لها جوائز يعني الحمد لله في بعض الافاضل يعني كده تكفل بجوائز واحنا برضو نتوكل على ربنا في انه يكفينا الجوائز ان شاء الله آه، والله احنا مش مؤسسه ربحيه ولا احنا بقى معانا فلوس ولا استثماريه ولا هدفنا من الكلام ده الماركتنج ولا كلام من ده بس ربنا كريم يعني الناس بتعمل مسابقات للكلام الفاضي ومسابقات للفساد يعني من باب اولياء اتعمل مسابقات لما يخص كتاب الله سبحانه وبحمده وما يخص ب- بناء ابناء المسلمين يعني فربنا كريم وبيكفينا الحمد لله رب العالمين فالشاهد اللي انا اقصده ان حضرتك او حضرتك هتسمع المحاضره تتابع فيها ان شاء الله وتقرا الكتاب و- و- وهت- وانت في المحاضره هتعرف ازاي تشرحه له يفضل ان الخطا ده لازم يحصل حتى لو برضو موجود ان الولد منتظم في حلقه مع المعلمه المعلمه برضو بتساعد وبتراجع معاه مش عارف ايه كلام من ده خلاص آه، معلمه هتكون ان شاء الله من طرفنا احنا هن- هن- هننزل كده جدول ان شاء الله بالاولاد والمعلمات اللي معاهم ويشتغلوا معاهم بقى زوم يشتغلوا معاهم يعني في الغالب هيكون زوم حسب ما يتم الاتفاق عليه باذن الله كورشه تفاعليه كده فيها شويه حاجات تساعد ابنائنا باذن الله بحيث برضو احنا مش عايزين نسيب الناس لوحدهم نساعدهم برضو باذن الله علشان خاطر آه، حتى لو حصل قصور من الاباء والامهات عايزين ان شاء الله ما يحصلش ال- يعني نحاول نتدارك القصور ده ان شاء الله من خلال معلماتنا باذن الله رب العالمين آه، جزاهن الله خيرا وزي ما قلت احنا عايزين عايزين ده يصل لكل بيت مسلم ومحدش يحرم نفسه من الخير ده انا ممكن اصلا انا نفسي ما طب انا ما عنديش اولاد طب انا مش عارف ايه لا عادي يعني احنا دايما بنقول في نسب يجمعنا اسمه نسب الايمان اوثق من كل انساب الابدان آه، انا اشجع غيري احض غيري يعني الدال على الخير له مثل اجر فاعله يعني انا سبحان الله ما ت- ما تتخيلوش ان الكلمه اللي ممكن يتعلمها طفل مسلم النهارده آه، يعني اين تبلغ لا يعني انتم انتم لا تدرون اين تبلغ وهذا السن الخطير اللي هو بتشكل فيه شخصيته والسن الخطير للاسف الشديد هو مهمل فيه اهمال كبير يعني احنا احنا محتاجين جدا جدا خصوصا في هذا السن وهذه المرحله المحوريه فالشاهد يعني اللي اقصده احنا عندنا السن بتاع اولادنا اللي هو اللي اتم السادسه آه، يعني بشرع في السابعه خلاص آه، لغايه اللي هو اتم العاشره اتم العاشره يعني ما شرعش في ال11 بقى اتم العاشره خلص كده تمام آه، يعني ده بيكون سن الولاد ال- اللي مسموح لهم بالالتحاق قبل كده وبعد كده مش هينفع التحق لان السن بالنسبه لنا آه، مقصود وهم هيتقسموا ثلاث مستويات اللي هم ستة وسبعة هيبقوا مستوى وثمانية وتسعة مستوى وعشرة هيبقى مستوى تمام لأن برضو الإدراك بتاعهم مختلف شوية والحمد لله ده تخصصنا احنا عملنا مع الأطفال الحمد لله بصورة أساسية فيعني احنا ب- يعني قسمناهم بناء على شوية حاجات كوجنيتيف كده وشوية حاجات آه، يعني في فروقات واضحة بينهم في المسألة دي احنا الحمد لله رب العالمين اعدادنا جوائز هم 300 جايزه ليه لان برضو احنا مؤمنين بفكره آه، بلاش حته ال- اللي هو الواد بقى الشاطر قوي اللي هو بيكسب بس والباقيين دول ينتحروا لا يعني الحمد لله في 300 جايزه يعني كل مستوى فيه 100 جايزه المستوى الاول ده اللي هو سن 6 و7 فيه 100 جايزه وفي 100 جايزه في المستوى الثاني و100 جايزه في المستوى الثالث وال100 جايزه دول بي- متقسمين في 10 اول 10 جوائز منهم اول 10 جوائز آه، يعني اول 10 مراكز هيبقوا آه، من 2000 لغايه 1000 جنيه يعني الاول والثاني 2000 آه، الثالث والرابع 1750 1500 جنيه الخامس والسادس السابع والثامن آه، ال- 1250 جنيه و1000 جنيه لل- للتاسع وال- والعاشر بعد كده عندنا 30 جايزه قيمه كل جايزه 500 جنيه بعد كده عندنا 30 جايزه وراهم اللي بعدهم برضو في الدرجات آه، قيمة كل جايزة 400 جنيه بعد كده عندنا 30 جايزة لغاية ال 100 آه، كده آه، قيمة كل جايزة 300 جنيه يعني معلش مبالغ برضو تبدو متواضعة لكن احنا الحمد لله بتفرق مع الأطفال وشفنا الكلام ده في الماراثون وبتشجع الاطفال وبتحركهم شويه وانا دايما بوصي بوصي ان الاباء والامهات كمان يرصدوا مبالغ على اللي احنا بنقوله ده يقول لابنه لا انت ان شاء الله لو لو كملت انا هديك ال 2000 جنيه حتى لو ما كسبتش هديك 1000 جنيه هديك 1000 جنيه اشتروا اشتروا ايمان ابنائكم اشتروا اشتروا يعني اشتروا حصانتهم الايمانيه والفكريه والعلميه اشتروا حبهم لكتاب ربنا وحبهم لربنا معلش ب 1000 ولا ب 2000 جنيه احنا ممكن اصلا بننفق اضعاف اضعاف اضعاف على على ابدانهم وعلى ال... وعلى الامور العمرانيه بتاعتهم فانا بوصي احنا ده رصدنا ده من عندنا والحمد لله يعني هو دينا بنستعين الملك سبحانه وبحمده ان ربنا يعيننا في في امر زي كده لان هذه من اجل الصدقات على الاطلاق دي صدقه جاريه وعلم ينتفع به ولد صالح يدعو له الحمد لله ده ده, ده في دي هذه في هذه الثلاثيه اصلا المهم فالشاهد إيه، ال- باذن الله المسابقه ه- هت- ه- هتنطلق باذن الله في 10 شعبان في 9 رمضان هتكون انتهت باذن الله هيبقى الاختبارات بشكل اساسي اختبارات شفويه اختبارات شفويه هتتم عبر الزوم آه، ل- ل- اللي هو ال- اللي هي اللي هيسجلوا ان هم الحمد لله خلاص احنا جاهزين يا جماعه للاختبار هيتم اختبارهم ان شاء الله ولذلك حتى اللي مثلا فاتوا اول 10 ايام ممكن يلحق في ال 20 واللي بعدها يلحق في اخر المهم ان قبل المسابقه قبل يعني قبل ان شاء الله ال- الميعاد بتاع الامتحان ان شاء الله الناس هت هتسجل اسمها اللي خلصوا هيسجلوا اسمائهم بيبعتوا على رابط ان احنا خلاص تمام جاهزين جاهزين جاهزين جاهزين جاهزين نحطهم في كشوفات ان شاء الله ويتعمل لهم لجان امتحانيه باذن الله رب العالمين والاسئله كمان ان شاء الله هتكون اسئله يعني صح وغلط واختيارات وكلام من ده المعلمه هتقراها او الممتحن او الممتحن هيقراها والولد يقول له صح او غلط بحيث برضه ما يبقاش فيه مجال للايه ان حد يتظلم باذن الله رب العالمين. آه، مسابقه بسيطه لذيذه جدا خفيفه خالص مناسبه لاولادنا آه، على الاقل نضمن يكون وصل لهم المحتوى ده حتى ولو مره ممكن ما يكونش وصل يعني بال- بالجوده الكافيه او اللي مثلا احنا بنمارسها في اكاديميه المتدبر الصغير او في آه، اكاديميه بهجه بس الحمد لله نكون وصلنا ونكون اعذرنا الى الله ان احنا وصلنا هذه الرؤى لكل اطفال المسلمين على مستوى العالم احنا فتحنا الباب اهو مدينا ايدينا للناس نتمنى الناس تتفاعل معنا في هذا الامر ونتمنى الناس باذن الله يعني ما تحرمش نفسها من هذا الخير ولا تحرم اطفال المسلمين من الكلام ده والله اطفالنا بامس الحاجه لذلك و- و- وجربوا مش هتخسروا حاجه يعني ما الذي تخسرونه يعني انتوا مش تخسروا حاجه اخيرا اخيرا انا حابب بس اوصي اوصي بن- بنشر الامر على اوسع نطاق نشر الامر على اوسع نطاق يعني انتوا ما- ما تعرفوش والله انتوا يعني ال- الحسنه اللي تجيلكم منين وكل واحد يعني م- من اراد ان يستكثر فليستكثر بقى ده خير اللي يريد ان يستكثر يستكثر فالناس ت- تشد حيلها قوي في نشر الامر ده ووصول اكبر قطاع من اطفال المسلمين ان احنا في الحقيقه يعني آه، هنضطر بقى في وقت ما هنغلق الباب و- وقد يفوت ال- الامر ده طفل يعني او طفله من اطفال المسلمين يكون خير كبير ليهم وخصوصا وخصوصا الناس اللي هي مش متمكنه انها تتعلم بشكل مباشر بقيت نقطه بس باكد عليها صراحه زعلت منها شويه آه، الا وهي ان احنا عاملين مسابقه لاولادنا اللي هم بي- بيحضروا معانا في الاكاديميه مباشر ومسابقه هتكون ان شاء الله في اكاديميه متدبر الصغير ومش- ومسابقه هتكون ان شاء الله لاولادنا اللي هم بيحضروا في بيحضروا في بهجه وبعض اولياء الامور زعلانين ان الجوائز اللي احنا رصدناها لهم جوائز اقل يعني انتوا ناس طيبين وجبتم ولادكم وجبتوهم عندنا و- وراغبين احنا بنحاول يعني نرغب الناس اللي هم بعيد اصلا احنا عايزين نوصل لكل اطفال المسلمين فالناس تبقى زعلانه يقول لك ازاي ده جايزته 200 جنيه ولا 300 جنيه وابني بيتعب اكتر لا حول ولا قوه الا بالله حاجه تزعل قوي طب انتوا ليه اصلا مش شايفين ان المعلمات تعبوا معاه اكتر والناس تعبت معاه اكتر وخد فرصه المباشر اللي اللي غيره بيحلم بيها ياما ناس والله بتخاطبنا وتناشدنا من بلاد كتيره وبلاد بعيده إن- ونفسهم يحلموا ان يكون في مكان مباشر ولادهم بيتعلموا فيه مش بيتعلموا غير مباشر انت في النعمه دي وتبقى زعلان على لوعاعه الدنيا و- طب معلش يا سيدي انت بقى شايف ان انت م- يعني الجايزه مش عارف ايه ارصد لابنك جايزه كويسه يعني احنا كمان يعني احنا بننفق على الاماكن دي الحمد لله رب العالمين وبننفق على ال ال يعني كل العمليه التعليميه حتى اذا كان بيدفعوا اشتراك ده اشتراك يعني هو الولد بياخد بيه جوائز اصلا يعني الحمد لله اساسا يعني المكان غير ربحي اساسا وبينفق عليه مبالغ كبيره فكانت حاجه صراحه حاجه يعني تزعل شويه هو عتاب الحقيقه يعني ما انا ما كنتش اتمنى ان ده يصدر من الناس بالعكس انا كنت اتمنى ان حد يقول انا هكفل واحد واثنين وثلاثه واربعه وهشجع واحد واثنين وثلاثه واربعه يدخلوا في المسابقه دي زي ولادي المسابقه احنا عملناها لكل من سوى من يحضره مباشر يعني طب اللي هم معانا في الحلقات اللي هم الاونلاين عادي يدخلوا لان كده كده احنا عايزين نجود اللي هم خدوه او اتعلموا فدي فرصه كويسه ليهم برضو ان هم يراجعوا ويذاكروا كويس اي حد في اي مكان اهلا وسهلا بيه مرحبا بيه ان شاء الله رب العالمين ده يعني ابرز ما عندي ولعل ان شاء الله لو في حاجات تانية كانت مهمه او مثلا تساؤلات او حاجه ان شاء الله يبقى نتكلم عنها في في مره قادمه بس انا حبيت بس ايه يعني ادشن المسابقه العالميه لوحده الرساله نسال الله سبحانه وبحمده ان يتقبل منا ومنكم وان يكتب لها القبول وان ينفع بها وأن ينفع بها ينفع بها أطفال المسلمين وينفع بها المسلمين في كل مكان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشغلهم دين ورسالة نشروها في كل مكان